واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير الماضي بدأ شهر رجب وشهر رجب أولا من الأشهر الحرم والأشهر الحرم معظمة عند الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذه الأشهر الحرم معظمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهي رجب مفرد لوحده وبعدها ذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه هي الأشهر الحرم التي حرمها الله جل جلاله وعظم شأنها وأخبرنا بذلك فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم إياك أن تظلم نفسك في هذه الأشهر هذه الفضيلة الأولى لشهر رجب والفضيلة الثانية أنه تمهيد لشهر رمضان شهر رمضان شهر معظم شهر كله بركة وإن لم يكن من الأشهر الحرم إلا أنه شهر كله بركة كله بركة كله بركة فيه تعتق الرقاب وفيه تغفر الذنوب وفيه ترفع الدرجات وفيه تقبل الأعمال وفيه تيسر إلى آخره شهر رمضان لكن قالوا شهر رجب شهر الغرس وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر جني الثمار أكثر الناس يبدأون الزرع في رمضان فتكون الإشكال أنه يزرع ويسقي ويجني في رمضان فيأكلها حنظل مرة لأن الفاكهة بتكون لسه ما استوتش في خلال شهر رمضان فبيأكلها مرة فلا يستسيغها فلذلك لا يستطيع بعد ذلك أن يستمر أما الذي زرع في رجب وسقى وتعاهد ونمى في شعبان ثم جنى الثمار في رمضان يجنيها حلوة لذلك سنبدأ بإذن الله تعالى منذ هذه الحلقة مع حلقات الجمعة يعني كيف وأخواتها بإذن الله تعالى أربعاء كل أسبوع في السابعة وكيف وأخواتها وفضفضة كل جمعة في العاشرة بإذن الله تعالى سنبدأ الاستعداد لرمضان هنبدأ غرفة عمليات مركزة للاستعداد لشهر رمضان لابد أن نبدأ فعلا في الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان ولذلك سنبدأ منذ اليوم إلى قضية مهمة جدا دائما يخسر الناس رمضان بسببها قضية مهمة جدا هي السبب في كسب رمضان وهي الإيمان والاحتساب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قضية إيمانا واحتسابا يعني إيه إيمانا واحتسابا هذا سيدفعنا أن نفهم في البداية يعني إيه إيمانا يعني إيه الإيمان الإيمان ليس مجرد التصديق إنما الإيمان معنى كلمة الإيمان في اللغة التصديق وإنما هو أن يكون الإنسان مستسلما وهذه حكمة الصيام تأمل أخي الحبيب معي هذا المعنى وهو لماذا أمرنا الله بالصيام احنا ليه بنصوم ليه بنمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر للمغرب لمدة شهر شهر رمضان يعني الفريضة في النوافل نفس الشيء ليه ايه السر في الاكل والشرب والجماع ليه ما اضيفش في الصيام السكوت او تغميض العينين او او الى اخره او المكث في المساجد اقول لك السر ايه بس بعد ما صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الانسان في داخله نوع طغيان شوف ابليس لما جه يدخل على سيدنا ادم دخل له منين على سيدنا ادم قال له ايه الا ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى ملك هو ده اللي بيدور عليه الانسان هو ده اللي بيبحث عنه ملك الانسان عايز يبقى ملك يبقى سلطان يبقى امير يبقى زعيم يبقى آمر ناهي يبقى صاحب سلطة يبقى صاحب سطوة يبقى ما بيخضعش لحد يبقى ما حدش له كلمة عليه ما حدش بيتحكم فيه مش ولادك بيقولوا لك كده الولد ساعة ما يبلغ سن المراهقة بيبقى ده كلامه انا مش عايز حد يتحكم فيا انا عارف مصلحتي تلاقي عايز يأمر وينهى يلا حتى امه يا ماما اعملي يا ماما ازاي ما عملتيش يا بابا يعني هو ده الإنسان هو ده البشر هو ده هذا المخلوق الضعيف العجيب انه عايز يبقى رب هو ده المعنى بقى من الآخر عايز يبقى إله فلذلك الله جل جلاله أراد أن يذكره دائما أنه عبد وإن الأمور مش في إيده ولا براحته وإنما هو مخلوق عبد له رب هذا الرب يأمر وينهاه هذا الرب الذي أنت فقير إليه فيشعرك جل جلاله بالفقر والحاجة والضعف والذل ولا يوجد ذلك إلا في الصيام لذلك ثبتت الأحاديث لمن سأل عن النجاة عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له الصيام ما فيش حاجة زيه ولذلك كثيرا ما نأمر الشباب بالصيام بس مش صيام الدلع اللي هو بيصوم يوم ليه؟ لأنه يفضل طول الليل يأكل ويصوم يوم يصوم للمغرب والمغرب يفضل يأكل ما عملش حاجة الصيام الصيام مقصوده الجوع ان الإنسان يجوع ليه عشان ينكسر فلذلك اللي عايز يتعالج من مرض الشهوة من مرض الهوى من مرض الطغيان من مرض الكبر من الأمراض كثيرة جدا يصوم قد شهر على بعضه يفطر يوم الجمعة بس من كل أسبوع ويصوم الست أيام على بعضهم صيام هذه الأيام يكسره يبين له حقيقته انه محتاج شربة مي القصة مع هارون الرشيد مشهورة بالمناسبة يعني آه انه كان يجلس في المجلس ودخل عليه الماء طلب ماء فقال له العالم أرأيت لو منع عنك هذا الماء كم تدفع قال أدفع نصف ملكي وأحصل على هذه الشربة قال فإذا منع عنك إخراجها طيب هي تمنع من البول قال أدفع النص الثاني عشان تخرج قال له فما ثمن ملك لا يساوي شربة ماء هي كده الدنيا كلها لا تساوي شربة ماء شربة مية الإنسان لو إن هو عطش أو حصر بوله يدفع الدنيا كلها ويحصل عليها أو يتخلص منها هو ده المعنى الذي يريد ربنا جل جلاله إيصاله إلى العبيد إنك فقير إنك محتاج إنك جاهل فلا بد أن تفهم أنك عبد محتاج فقير هذا سر الصيام أضف إلى ذلك أن, أن تفهم أنك لست الآمر الناهي الموضوع مش في إيدك وكثيرا ما قلناها انك انت قبل المغرب بدقيقتين اتنين وقدامك المية وعطشان ريقك ناشف وحلقك جاف وريقك مر ومش قادر ونفسك في شربة مية اشرب تقول لا لسه فاضل دقيقتين على المغرب يا اما اشرب مش هتفرق دقيقتين دي معناها مش ان فاضل دقيقتين معناها لسه ما جاش الاذن من الملك من السيد الله يأذن انك تبقى في ايدك كوبايه الميه والفجر يأذن تروح منزل كوبايه ليه ممنوع ليه خلاص الملك امر انك تمتنع امتنع هو ده المعنى سر الصيام الحكمه من الصيام هو ده معنى الايمان من صام رمضان ايمانا هو ده معنى الايمان انك تبقى مؤمن بالله جل جلاله هو ده تجديد الايمان اصلاح الايمان اما الاحتساب اما الاحتساب ان يحتسب الانسان عند الله جل جلاله اجر هذا الصيام اجر هذا العمل ان الانسان يحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هي دي من اجلي ان انا يا رب تركت الطعام والشراب من اجلك يا رب اديني حساب كده حساب ده حسناته وان قضيه الاحتساب من اخطر القضايا على الاطلاق يمكن اشرنا اليها في اخر حلقه كنا فيها في كيف واخواتها في قضيه الاخلاص قضيه النيه ان انسان داخل المسجد راح يصلي الجماعه رايح يصلي يؤدي الفريضه كتب له اداء الفريضه واحد تاني رايح لعمارة المسجد اثنين رايح عشان كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة ويكتب له بها حسنة ادي ثلاث حاجات كمان رايح علشان تكسير سواد المسلمين رايح عشان يدرك الصف الأول رايح عشان يدرك خلف الإمام رايح علشان يسمع القرآن رايح علشان يحصل على السبعة وعشرين درجة كل النيات دي مكتوبه له في ميزانه والتاني اللي جنبيه ما نواش ملوش اللي نوى ليه واللي ما نواش ملوش زي ما كده انسان فاكرين قصه ان احد المشايخ كان قاعد كده وفي ايده العصايه بتاعته عصايه عوجايه عصايه جميله جدا ابانوس فالواحد قاعد جنبيه قال له يا شيخ حلوه العصايه دي قال له خدها راح واخدها وماشي فالشيخ بكى يا شيخ زعلان ليه نجيب العصايه من الراجل قال لا ذهبت العصا وذهب الأجر لم يكن لي فيها نية وأنا بقول له خدها ما كانتش ليا نية إنه ياخدها فلما خدها خسرت العصاية وماليش فيها أجر ماليش نية فيها إن أنا أديها له إكرام مسلم إن أنا أديها له إعانة على طاعة إن أنا أديها له إقامة السنة إن أنا أديها له بنية مفيش نية فذهبت العصا وذهب الأجر يا ما بتضيع منا أجور لأننا ما بنحتسبش الأجر ما بنقولش يا رب العمل ده عشانك وعندك أجره أعطنا هذا الأجر فلذلك عايزين نكتب النهاردة نكتب احنا بنصوم ليه وخصوصا في رجب احنا اتفقنا من حلقة فضفضة اللي فاتت ان احنا هنبدأ نصوم في رجب ثلاث ايام في الاسبوع عندنا الاثنين والخميس ثابتين ونزود عليهم يوم يبقى حد واثنين وخميس او اثنين واربع وخميس لازم ثلاث ايام في الاسبوع بنصوم ليه هو ده الموضوع بتاع النهارده نمره واحد للبعد عن النار اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم قنا عذاب جهنم اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل الصيام يباعد عن النار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يوم واحد تطوع تبعد عن جهنم سبعين سنة اللهم تقبل صيامنا بشرط ان اليوم ده يقبل عند الله وهي دي قضية القبول اللهم تقبل أعمالنا احنا محتاجين ان احنا اللي هي الاولانيين الايمان والاحتساب الاخلاص والاحتساب ان يبقى العمل خالص لوجه الكريم بتصوم في رجب ليه نمرة واحد ليبعد الله وجهي عن النار اوعى تسمع كلام البطالين بقى في ناس مش عايز يصوم في رجب يعمل ايه يقول لك اصل اللي ما صامش في طول السنه ويجي يصوم في رجب وشعبان يبقى بدعه مش بدعه مين اللي قال كده مين اللي قال كده الكلام ده غلط تخصيص رجب وشعبان بالصيام بدعه ده كلام فارغ اللي بيقول لك كده بيضحك عليك هو مش عايز يصوم اللي مش عايز يصوم ما يصومش ده صيام- صيام نوافل هو حر بس يسكت بقى ملوش دعوه باللي بيصوم صيام رجب وشعبان والاكثار من الصيام فيهم طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا كان في جمادى بيصوم كده كان في صفر بيصوم كده كان في ربيع بيصوم كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى نكثر الصيام في رجب وشعبان على قد ما نقدر ليه لوجه الله مش منظره بقى مش ان احنا نقعد نقول ده انا صمت رجب وشعبان لا وانما طلبا لرضا الله دي نمره واحد اتنين ليباعد الله وجهي عن النار سبعين خريفا هو ده الاحتساب يا رب نبيك صلى الله عليه وسلم قال أنك تبعد وجه من صام يوما سبعين خريفا فأنا صايم عشان تبعد وجهي بكل يوم سبعين خريف اتنين طلب محبة الله قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به الله الصوم لي سبحان الملك الحب سبحان الله العظيم كنت بقول أنا كنت لما كنت في عمرة وواحد شافني بجري رايح فبيقول لي رايح فين قلت له هصلي في الروضة فقال لي ليه يعني الروضة لم يرد في فضلها حديث إلا حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما فيش فيش كبير فضل يعني للصلاة في الروضة فسبحان الله العظيم قلت له أصل أنا مش باصص للموضوع كده ان ايه فضل الصلاة وفضل ال... وهاخد كام بس لا ده الحب حب القرب انك لما تبقى في الروضة تبقى قريب من سيدنا النبي واخد بالك الحتة دي الحب حب الاتباع وحب العاطفة حب العاطفة انك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بقلبك من جوه قلبك هو ده اتباع بحب فنفس الشيء انك بتصوم حب ان الملك جل جلاله قال الصوم لي فتقول يا اخيرا لقيت عباده ليك هي دي انا بصوم ليك لان الصوم ليك حب الصوم لي الحب خصوصيه الصيام ربنا اختص اشياء بان نسبها الى نفسه زي الكعبه قال ان طهر بيتي كل المساجد بيوت الله بس الكعبه قال ايه بيتي نسبها الى نفسه خصوصيه للكعبه كذلك نسب الصيام له الصوم لي فبقى حاجه خاصه بتاع ربنا فالصيام بحب موضوع تاني انه ربنا قال لك ما تشربش ميه ولا تاكل ولا تاتي زوجتك من الفجر الى المغرب حاضر ويا رب لو قلت لي ما تنفسش هبطل اتنفس من اجلك فبيترك بحب اللي هي قلنا عليها قبل كده اسمها السماحة في ترك المناهي ان انا ابطل اكل وشرب بحب بحب لاني بحبك الصوم لي التانية بقى ليا الاحتساب وانا اجزي به ان انا محتسب عندك الجزاء إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت فأنا أحبك اسمع الحديث كده الصوم لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وسبحان الملك لما الكريم يختص شيء أن يجزي هو به فما الظن به ايه ظنك ان في عمال وفي محاسب ولا صراف بيصرف لهم اجورهم صاحب العمل قال لا لا لا سيبوا فلان ده انا اللي هحاسبه كريم لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الانسان لما يبقى الحساب بقى عند ربنا انا اجزي به تفتكر هيديك كام اذا كان الطبيعي ان يدي على الاعمال الواحد ب 700 ب 700 فلما الكريم يعد انه هيكرم انا اجزي به هيدي كام بقى فوق ال 700 الله اكبر سبحان الله العظيم جل جلال الله ثلاثة الصوم وجاء خلينا قبل ما نقول الصوم وجاء نقول الصوم جنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى الصيام جنة يستجن بها العبد من النار جنة يعني وقاية شوف لما الإنسان يقي نفسه يعني يكون لابس درع واقي الدرع اللي يقيه ده بيحميه ذلك ورد الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أحدكم بغيبة وقاية بس الوقاية دي تخرق تتخرم بالذنوب والمعاصي الصوم جنة وقاية يعني شوف لما الإنسان يضع على نفسه وقاية كده تقيه تحميه هذه الحماية التي تحميه وتحفظه وترعيه أو الصيام كده بيحميه من إيه بيحميه من الذنوب والمعاصي لأن الصيام معين على المراقبة ادخل في شقة أو في غرفة واقفل على نفسك مفيش حد في شايفك في الدنيا مفيش بشر وانت صايم وعطشان اشرب ما اقدرش ليه لان ربنا شايفني لان انا صايم المراقبه فبقى جنه وقايه اثنين الصيام يهذب الاخلاق جنه فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم فبقى الصيام وقاية من إنه يتنرفز من إنه يغضب من إنه يسأر لنفسه من إنه يؤذي أحدا إني صائم وحال الصائم أنه لا يفعل الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل لا يرفث الرفث الكلام عن الجماع ومقدماته مجرد الكلام ممنوع تخيل انت بقى عشان كده بقى جنة وقايه مجرد الكلام ممنوع فلا يرفث ولا يفسق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ما يبقاش فاسق ما يفسقش الفسق فسقت الدابة فسق بمعنى فقس هي هي عارف فقست البيضة يعني ايه يعني خرج الكسكوت من البيضة اي فسق نفس الشيء انه خرج العبد من الايمان خرج من الايمان بقى فاسق خارج على الايمان هي ده الاشكال الكبير انك انت تبقى مؤمن وتخرج من الايمان تخرج من التقوى تخرج من الاحسان تخرج من المراقبه لله جل جلاله تخرج من الصيام فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب الصخب الضجيج لا يصخب ما بيعملش يصخب زعيق ودوشة وجري وتنطيط عشان كده الصوم فيه نوع من أنواع السكون صامت الريح يعني سكتت وسكنت مفيش هواء صامت الخيل يعني سكتت وصمتت عن الصهيل السكون الهدوء عشان كده جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ايه اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك ما يبقاش يوم الصيام زي يوم الفطار ما يبقوش الاثنين زي بعض بالظبط عايزين اليوم اللي انت صايم فيه يبان عليك انك صايم لا يصخب لا يصخب ولا يجهل كل ما عصي الله به فهو جهاله الصايم من الفجر إلى المغرب متلبس بطاعة عارفين تكبيرة الإحرام الله أكبر في الصلاة لحد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أثناء الصلاة ينفع واحد يعصي ربنا فكذلك أثناء الصيام لما يبقى الإنسان صايم صيم اليوم كله يبقى من الفجر إلى المغرب في طاعة ما ينفعش يبقى خلال الطاعة يعصي ربنا عشان كده لا يجهل لا يجهل ما يغلطش على حد وإن أوذي فإن سابه أحد شتمه أو قاتله ضربه فليقل إني صائم ولو شتمك ما تردش عليه ولو ضربك ما تردش عليه ولو آذاك ما تردش عليه ولو أهانك ما تردش عليه عشان كده الصيام في نوع من أنواع الهدوء والسكون الصوم وجاء يقي الإنسان شر الشهوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء يعني يقطع دابر الشهوة الصيام علاج للشهوات واحنا في زماننا زمن الشهوات المردية زمن الفجور الزائد للبنات الشوارع البنات اللي لابسه عريان المجلات والجرائد الصور العريانة حتى رسوم الكاريكاتير العريانة الاعلانات العريانه في الشوارع التلفزيونات والافلام والمسلسلات العريانه وهكذا النت التليفونات انا بقول الثلاثي المهلك التليفون والتلفزيون والنت هذا ثلاثي اضر شيء على الناس النهارده هذا الثلاثي الضار الثلاثي المهلك الذي أودى بالناس في بحار الشهوات الكلام بقى كل الكلام عن الفجور النكت على الفجور القصص والحكايات عن الخيانات والفجور ليل ونهار النجاة من هذه الفتنة بالصيام اللهم ارزقنا الصيام اللهم أعنا على الصيام اللهم تقبل منا الصيام الصوم ان الانسان يلتزم الصوم يثبت عليه يقبل على الصيام ولا يلتفت عنه زي ما قلنا كده انه ممكن يصوم له ست ايام في الاسبوع ويفطر يوم وجاء ليه لان الصايم بطل الاكل وبطل الشرب وحاسس بالمراقبه انتهت القضيه عنده قول لي امال انا لما بصوم ما بيحصلش كده ما احنا قلنا لك لان انت لما بتصوم يوم كل اسبوع ولا يومين كل اسبوع ما بتلحقش واكل كويس والمغرب بتاكل تاني ونص اليوم نايم ما جابش نتيجه اما سرد الصيام صوم يوم ويوم ستجد النتيجه احسن إن شاء الله عز وجل آه خمسة أن الصيام فرصة لاستجابة الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم الصائم حتى يفطر مش للصائم دعوة مستجابة عند الإفطار بس لا وطول ما هو صايم دعاءه مستجاب طول ما الإنسان صايم دعوته مستجابة ولذلك تجد في سياق آيات الصيام لو جيت تحفظ سورة البقرة في آيات سرد آيات صيام الأول كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا طعام أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ثم بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففي وسط سياق آيات الصيام أتت آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون استجابة الدعاء لذلك أيها الإخوة أهم ما تنشغل به أثناء الصيام وخصوصا حين تكون صائم كما يريد الله سبحان الله العظيم آه اليومين دول الناس مشغولة بهوس اسمه الرجيم فوجئت ان مش النساء بس اللي مهووسين بموضوع الرجيم لا والاولاد كمان فوجئت ان كل يا ابني لا اصلا عامل رجيم عامل رجيم ليه عشان اخس ليه الشياكه والمنظره والمظاهر الكذابه والبحث عن الشهوات آه قلت شوف ساب كل حاجة بيحبها عشان شكله عشان بنت أو سابت كل حاجة بت... بتحبها في رجيم واضطرت تأكل أكل لا له طعم ولا له قيمة بيدوروا دلوقتي على الاكل اللي ملوش قيمه غذائيه ليه من أج- من اجل الرجيم قلت سبحان الله العظيم الا نترك شهواتنا من اجل الله الناس اللي بيسيبوا علشان يخس عشان تخس عشان يبقى شكلهم حلو عشان يلبسوا لبس موضة علشان علشان كلها حاجات تودي جهنم عياذا بالله امال آه، ليه ما نسيبهاش لله العظيم الذي خلقنا ونطلب حبه ونطلب رضاه ونطلب إكرامه ونطلب جنته ما نسيبش كل ده ليه من أجل الجنة الصوم وجاء عارف وجاء يعني ايه بيقطع دابر الشهوة الصوم عامل كبير من عوامل استجابة الدعاء ليه لأن آه، الص- الشر- من شروط استجابة الدعاء التذلل والانكسار وإظهار الفقر والحاجة عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت لأن قولك إن شئت قد يوحي باستغناء لما واحد تقول له آه، عايز كذا يقول لك والله لو عايز تديني اديني مش عايز تديني ما تدينيش لا بلاش وانما اللي بيقول لك والله تديني بالله عليك ساعدني والله انا محتاج هذا الذل يدفعك انك تعطيه وتحرص ان تعطيه فكذلك الانسان اللي بيطلب من ربنا محتاج انه يظهر فقره وفاقته وذله وحاجته لما يطلبه من ربه إظهار الافتقار الانكسار والذل بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى إظهار الذل ده والخضوع والانكسار حري بأن تعطى ال- الصيام بيساعد على الذل ده جعان ومحتاج اثنين ان الانسان بيحتاج ايضا مع الذل والانكسار الى اليقين والصيام نوع من انواع اليقين اليقين ان يبقى عندك يقين ان ربنا هيعطيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه لما تطلب من ربنا اطلب وانت على يقين انه سيعطيك اليقين ده يجي منين اعتقاد ان ربنا غني وان ربنا كريم وان الله عز وجل يحب العطاء يقين ففي اثناء الصيام يحصل نوع من انواع هذا اليقين لاننا تركت كل هذا من اجلك يا رب فعندي يقين انك ستعطيني ايضا الصيام يكفر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر طب لو واحد دلوقتي بيصلي الصلوات الخمس وعنده كبيرة من الكبائر يعمل ايه الكبائر تحتاج الى توبة التوبة بشروطها الاربع الشرط الاول الاقلاع عن الذنب انك تبطل السجاير الندم على ما فات انك انت تندم على كل سجارة دخنتها وكل قرش انفقته في شرب السجاير احنا بندي مثال اي كبيره من الكبائر تحتاج الى هؤلاء الاقلاع عن الذنب الندم على ما فات ثلاثة العزم على عدم العودة أن يعني يحزم الإنسان عزما يقينيا أنه مش هيعمل كده تاني أبدا أبدا أربعة رد المظالم إن كان في مظالم للعباد رد هذه المظالم دي شروط التوبة يبقى الإنسان إذا كان عنده كبيرة من الكبائر أيا كانت الكبي- الكبيرة إذا كانت تدخين إذا كانت حلق لحية إذا كانت زنا إذا كانت سرقة إذا كانت شرب خمر أو أي مخدرات إذا كانت أي كبيرة من الكبائر تحتاج إلى هذه التوبة أن تتوب منها توبة مخصوصة توبة مخصوصة للكبائر أما الصغائر والهنات فإنها تغفر بالصلوات الخمس حتى وإن لم تعلن توبتها تعلن التوبة منها وإنما بالصلوات الخمس برمضان بالعمرة تكفر هذه الذنوب بصيام اليوم تكفر هذه الذنوب وتغفر هذه الذنوب سبعة الصيام يشفع للإنسان يوم القيامة يوم القيامة شديد الأهوال قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم القيامه أهوال لا تطاق يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم القيامه لا تزر وازرة وزر أخرى يتبين لك يوم القيامة لما الناس يروحوا للأنبياء يروح لسيدنا آدم بعدين يروح لسيدنا نوح يروح لسيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري هو ده يوم القيامة الأنبياء والملائكة كلمة واحدة يقولون كلمة واحدة سلم سلم يا رب سلم في هذا اليوم كل إنسان بيدور على حد يقف جنبه اسمع والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر آه يوم تبلى السرائر تبلى يعني تظهر تمتحن تظهر تبدو السرائر الأسرار ما في الضمائر كل اللي جوه هيبان فضايح في اليوم ده فما له من قوة في نفسه ليدفع عن نفسه ولا ناصر من خارجه يدفع عنه ما هو الإنسان يا إما بيدفع عن نفسه يا إما يستعين بحد يدفع عنه ينصره يوم القيامة مفيش حد هت... اللي هيفر منك أمك أبوك أخوك أختك زوجتك ولادك كله يفر منك محتاج حد يقف معاك حتى عينيك ولسانك وإيديك ورجليك هيشهد عليك ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا هناك شفيعين خاصين يشفعوا لك انت والمغرب جدا نعمل ايه نقول المرة الجاية الشفعاء الشفاعة بصفة عامة والشفاعة الخاصة بصفة خاصة وحدود هذه الشفاعات خلي موضوعنا بإذن الله تعالى يوم الأربع الجاي في الشفاعة خليك فاكر خليك فاكر بإذن الله تعالى أنا أحبكم في الله أرجوكم تقوموا تصلوا المغرب وألتقي بكم بإذن الله تعالى الجمعة فاتفضل الساعة عشرة مش عشرة ونص الساعة 10 بإذن الله تعالى نصلي العشاء ونبدأ جري بإذن الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته